السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله حقيقة دوختوني مشكلة كبيرة ومستحيلة أن ترضي جميع الناس أو أن تلبي مطالب كل الناس مشكلة مستحيلة الحل إنني أريد أن أعالج قضية الزكاة معالجة خاصة ليست القضية في أن أقول لك كيف تخرج زكاة مالك ولكن للأسف هذا هم كثير من الناس انه لا يريد ان يصبر معي وان يفهم الدين من جهة يعني كنت اريد ان اتحدث اليوم عن نظرة الاسلام الى المال لكن كثرة المكالمات والرسائل والاتصالات والتوسلات بالتعجيل بقضية كيف اودي زكاة مالي ساضطر ساضطر الان فعلا أن أتكلم عن قضية كيف أزكي أموالي فقط ثم سأعيد ترتيب أوراقي من جديد لنتكلم فيما بعد عن نظرة الإسلام إلى المال كيفية التخلص من فتنة المال إلى آخره من قضايا المال الذي هو فتنة الأمة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال دعونا في هذه الحلقة نحاول نجتهد أو نقرر فعلا أن ننجز أن ننجز قضية كيف أزكي أموالي سنبدأ في هذه القصة في هذه القضية لننتهي منها حالا في أقل وقت ممكن ليستريح من يريد أن يستريح ويزكي أمواله من يريد وأي أسئلة في هذا الموضوع سأتلقاها مباشرة لنجيب عليها او باذن الله تعالى قررنا ان باذن الله تعالى افتتح معكم برنامجا جديدا اسمه من القلب الى القلب هذا البرنامج لعلاج او لاستشارات الناس اللي عايزة تفضفض وعايزة تتكلم وعايزة تستشير وعايزة تقول يرسل على هذا الايميل باذن الله تعالى سيتم اعداده ايميل خاص باذن الله لهذا البرنامج من القلب الى القلب لترسل عليه ال كل ال الهموم والمشاكل والمسائل والاستشارات وال وال الاسئلة والاستفسارات كلها بلا استثناء قول كل اللي انت عايزه وان شاء الله ارجو ان يكون هذا في امان وان كانت الحيطة واجبة آه، يعني محدش يكتب عنوانه ولا تليفوناته آه، مجرد اسمه وسنه عشان بس تبقى تظبيط المسألة وانتهينا وبإذن الله تعالى سأتلقى هذه الإي- الإيميلات مطبوعة وأطلع عليها سيطبعها أخ أمين مؤتمن إن شاء الله سيطبعها لي ويعطيها لي مطبوعة وسأجيب على هذه الأسئلة على قدر ما أستطيع يعني أظن حلقة ساعة ما تقدرش تجاوب فيها على ألف إيميل يوصلوا لك وإنما سأجيب إلي- عليها تباعا تباعا كل الذي يستحق الإجابة سأجيب كان في أخ في رمضان آه، قابلني واداني عدة أوراق في مسألة الزكاة أسئلة وأنا الأوراق دي ضاعت مني لا, أز- لا أدري أين ذهبت فرجاء أنه يعيد الأسئلة دي لأن أنا لما قرأتها وأنا في رمضان في الحرم كانت أسئلة ت- جيدة جيدة في مسألة الزكاة وواقعية وأنا أعلم أن قضايا الزكاة فيها مشاكل كثيرة جدا عند كثير من المسلمين تحتاج إلى حل لذلك لن أجيب عليها وحدي لابد أن أنا سأستشير مشايخ وسأرجع إلى مراجع وس آه، آه، سيحصل لها آه، صياغة شرعية للأسئلة وعرض شرعي ثم إجابة شرعية على نصوص الشرع على منهجنا الكتاب والسنة بفهم الصحابة بفهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا الإجابات المفتعلة وأيضا لمراجعة مسألة أيها الإخوة مهم جدا أن تكون مراجعة مسألة الخبرة الواقعية للحياة هذه أيضا من القضايا المهمة أنا أحبكم في الله تعالوا إلى قضية الزكاة والزكاة سترتكز على ثلاثة محاور المحور الأول النصاب والثاني الحول حولان الحول والثالث مصارف الزكاة الأول النصاب ما هو نصاب الزكاة معنى كلمة النصاب نصاب الزكاة أن يبلغ عندك المال حد معين يوجب فيه الإسلام أن تخرج زكاة على هذا المبلغ المحدد أيها الإخوة الإسلام دين عظيم وأنا في كيف وأخواتها كررت هذه الكلمة كثيرا جدا كيف وأخواتها كيف تزكي أموالك كيف تطهر أموالك كيف تستشعر البركة أو تستجلب البركة لأموالك وحياتك كيف كيف تعيش بركة عمرك وتكون أموالك حجة لك لا عليك كيف تطعم أولادك من حلال هذه قضايا قضايا الزكاة في دين الإسلام أيها الإخوة أنت على دين عظيم ومن أصول هذا الدين العظيم أنه يحكم اسمه دين أنت عارف يعني إيه كلمة دين ما معنى كلمة دين دين دان له يعني ذل وخضع وانقاد ده معنى دان دان ذل وخضع وانقاد فينبغي أن تذل وتخضع وتنقاد لدين عارف آه، اللي ما بيخضعش للدين للإسلام يخضع لغيره لأن الإنسان خلق كده الإنسان مخلوق عبد عشان كده ابن القيم يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا يعني فابتلوا بعبادة الهوى والشيطان انت لما تخضع للدين الدين يحكم ربنا سبحانه وتعالى قال ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فالدين العظيم الذي يحكمك يحكم كل شيء بيحكم تفكيرك لأصحاب الوساوس وقفة إن شاء الله بإذن الله تعالى في علاج هذه المسألة وكيفية السيطرة على المخ نمرة اتنين كيف تربي أولادك كيف تعامل زوجتك كيف تبر والديك كيف تعيش الحياة كيف تفهم الدنيا كيف كيف تصلي كيف تصوم كيف تزكي كيف تحج كيف تسافر مدة القصر ومدة الإتمام الجمع بين وبين إلى آخر كي كل شيء دين يحكم أوقات يجوز أنك تنام فيها وأوقات يكره أنك تنام فيها وأوقات يحرم أنك تنام فيها النوم يجوز أنك تنام كذا ويستحب أنك تنام بالطريقة الفلانية ويكره أنك تنام بالطريقة الفلانية ويحرم أنك تنام بالطريقة الفلانية كيف تنام كيف تأكل كيف تشرب كيف تتكلم كيف تسمع ماذا تقرأ ماذا لا تقرأ إلى أين تنظر متى يجب عليك إغماض عينيك دين دين دين يحكم حياة مش دين بصلي في الجامع واخرج بره الجامع انسى ربنا هذا هو الدين إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ارجع لموضوع الزكاة رجعنا لموضوع الزكاة الزكاة أيها الإخوة ليس الهدف منها أو الزكاة أيها الإخوة آه لم يجعل الإسلام الزكاة كضريبة تحصلها الدولة ولكن اتخذ الإسلام خطوات تربوية عملية حتى ينتهي بالنفس في النهاية إلى اعتقاد أن الزكاة تخرج طواعية محبة رضا أول حاجة النصاب كما قلنا أن الله يحكم فحين يحكم يجعل كل حاجة في غاية الانضباط حاجة منضبطة تماما سبحان الله العظيم قال الملك الجليل سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء قال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه لذلك تجد الأحكام الشرعية في غاية الإتقان في غاية الإتقان سبحان الملك النصاب جعل الله عز وجل مبلغ معين المبلغ المعين ده إذا وجد عنك عندك في البيت أو في ملكك ومرت عليه سنة هجرية وجب أن تخرج فيه مبلغ معين النصاب هو ده معنى كلمة النصاب النصاب قد ايه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حدد نصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مئتي مثقال عشرين دينار يعني ايه عشرين دينار ما احنا مش عارفينها دي هو ايه الدينار الدينار يا جماعة عبارة عن اربعة جرام ذهب وربع اربعة جرام ذهب وربع بندقي بندقي يعني عيار 24 عايز لقطة هناك يا شيخ خالد كده آه عيار 24 4 جرام ذهب وربع ده الدينار لما نضرب ال 20 دينار في 4 وربع ده الذهب البندقي الذهب ال 24 ما عندناش ذهب 24 كله ذهب 21 الذهب ال 24 85 جرام ذهب عيار 24 97 جرام ذهب عيار 21 113 جرام ذهب عيار 18 يبقى الاخت الفاضلة الاخت المس- المسلمة اللي عندها 97 جرام ذهب عيار 21 يجب عليها الزكاة زكاة هذا الذهب زكاته كام 2.5% يعني جرامين ونص عن كل 100 جرام يعني 25 جنيه على كل 1000 جنيه وتسأل الأخت يا شيخ هل اللي عندها ذهب للزينة تطلع زكاته اه المسألة فيها خلاف وانا برضو مش عايزين نقعد كل شوية نقول المسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف المسألة فيها اقوال انتوا تعودتوا مني ان انا اقول لكم الحق الصرف من الاخر واطمن هناك بعض الناس هيقول لك ايه ده متشدد ده بياخد قرارات في قضايا فيها خلاف عمري في حياتي ما اخد قرار لوحدي ومن نفسي يعني انا لما بتكلم النهارده عندنا اصول يا جماعه مهمه جدا مثل ان كل البنوك ربا مش مني مش مني مش مني دي قرارات المجامع الفقهيه المجامع الفقهيه من ايام المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه وهنا في مصر الكلام ده من سنه 60 او 62 اول مؤتمرات الفقهيه وهم يقرروا ان البنوك ربا الكلام ده مش مني الى اليوم المؤتمرات الفقهيه والمجامع الفقهيه الكبرى تقرر ان البنوك ربا يبقى مش انا اللي بتشدد ولا انا بقول ده اللي يقول لك غير كده هو اللي هو حر يبقى ده مش كلامي انا ولا الفتوى بتاعتي انا ده كلام الفقهاء والعلماء والاكابر نفس الشيء دلوقتي لما بتكلم في قضيه الذهب يجب فيه الزكاه هذا هو الراجح لما الرسول صلى الله عليه وسلم راى في يد امرأة جاءت امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سوارين من ذهب قال أتؤدين الزكاة هذا قالت لا قال أتحبين أن يبدلك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة لم يستفسر لم يستفسر هم دول الزينة ولا فلوس مش شالة خلصت القضية وبعدين انت عندك 100 جرام ذهب بخلانة بجرامين ونص ليه لا اصلا انا ما عنديش 100 جرام ده انا عندي يجي 2 كيلو سبحان الملك يعني عندك 2 كيلو وبخلانه بجرامين ونص لله عن كل 100 كيلو على كل 100 جرام ينفع هي دي الس- ال- التمهيد اللي انا كنت عايز اعمله قبل ما ندخل في قضيه الزكاه نرجع موضوعنا تاني نصاب الذهب يبقى اتفقنا على ان نصاب الذهب 85 جرام عيار 24 والكلام ده جايبه بقى ايه من بتوع الذهب ما, ما, ما سالتهمش النصاب كام وانما جبت ال- الدينار العربي على ايام سيدنا النبي الدينار كان كام جرام ذهب 4 جرام وربع ذهب 24 اللي هو الذهب الصافي ذهب ذهب اللي هو بنقول عليه الذهب البندقي الذهب العيار 21 اللي هو مخلوط بقى بشيء, بشيء من النحاس 97 جرام الدهب 18 113 جرام طب انا دلوقتي هقعد اوزن ده واوزن ده واوزن ده انا بقول لك دايما خليكي كريمه مع ربنا عشان ربنا يكرمك خليكي كريمه كريمه الخلق يقول سبحانه ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم طب اللي بتقول لي طب السنين اللي فاتت اللي ما طلعتش فيها زكاة أعمل إيه احسبي السنين اللي فاتت خمس سنين عشر سنين عشرين سنة خمسين سنة طب انا ما اعرفش كان عندي ذهب كام ما هو كل سنه بيزيد او بيقل ببيع منه وبغير وبجيب وودي بغلبه الظن يعني يغلب على ظنك ان انت يوم ما اتزوجتي كانت الشبكه 300 جرام مثلا كانت الشبكة وسنتها طلعت زكاة لا ما طلعتش 10 سنين وبعدين بدأنا نشتري ذهب بقت 500 جرام بقت 200 جرام بعناه بقى في سنتين ما عندناش بغلبة الظن يعني في الاخر يطلعوا لهم كام 300 جرام دهب كان الجرام ب 70 قرش يوميها يعني ب 200 جنيه حسابات كده بسيطة في منتهى البساطة كان ساعتها الزكاة تطلع لها 200 جنيه 100 جنيه 50 جنيه 20 جنيه وبعدين بعد 10 سنين بقت الزكاة 500 جنيه وبعد 10 سنين بقت الزكاة 3000 جنيه يبقى 3000 في 5 ب 15000 جنيه ما معيش 15000 جنيه اطلعهم كل شهر 100 جنيه كل شهر 200 جنيه كل شهر 500 جنيه لمين هتيجي في موضوع المصارف بس احنا دلوقتي بنتكلم في النصاب ده نصاب الذهب للناس اللي عندهم ذهب نصاب الفضة للناس اللي عندهم فلوس ورقية دي بتحسب بنصاب الفضة لانها الانفع للفقير نصاب الفضة 200 درهم فضة الدرهم الفضة 3 جرام اللي هو عيار 100 النهاردة جرام الفضة ب 3 جنيه يبقى 200 في 3 ب 600 600 جرام كنا دايما انا اقول ان يا جماعة نصاب الزكاة 600 جنيه اللي عنده 600 جنيه وعدت عليهم سنة يطلع الزكاة اكتشفت النهاردة ان جرام الفضة عيار 100 ما بقاش ب 3 جنيه ما بقاش بجنيه بقى ب 3 جنيه فبقى النصاب مش 600 1800 يبقى كل انسان اسمعني وفهمني احنا خلاص خلصنا موضوع الذهب اللي عندهم ذهب طب هي ما عندهاش ذهب عندها آه بلاتين بلاتين بلاتين عندها آه لولي اللي هو بتقولوا عليه ايه الماظ ما فيش فيها زكاه لا الالماظ ولا البلاتين ولا الحاجات دي طب الذهب الابيض ذهب احنا بنتكلم عن زكاة الذهب يبقى على الذهب طب ما الالماظ اغلى لم يأتي في الشرع عليه زكاة الزكاة على الذهب والفضة الذهب للي عنده ذهب والفضة اللي هي السيولة الاموال نصاب الزكاة 1800 جنيه 200 مثقال فضة المثقال 3 جرام الجرام ب 3 جنيه 200 في 3 ب 600 600 في 3 ب 1800 جنيه يعني لو انت او لو انت عندك 1800 جنيه فلوس متشالة عشان نطلع نحج بيها فلوس متشالة عشان نجهز بيها البنت فلوس متشالة عشان نجوز بيها الولد فلوس متشالة عشان نغير بيها الشقة فلوس متشالة عشان هنعمل بيها عملية فلوس متشالة عشان اي فلوس متشالة 1800 جنيه فصاعدا لازم نطلع فيها الزكاة لازم نطلع فيها زكاة عشان تبارك هذه الاموال وزي ما قلت هو ربع العشر يساوي يساوي ايه بالنسبة للفلوس دي يعني اللي عنده 2000 جنيه هيطلع 50 جنيه 50 جنيه يا ناس من ال 2000 اللي عنده 10000 جنيه 250 جنيه 250 جنيه نقصوا ال 10000 جنيه كام اللي عنده 20000 جنيه هيطلع 500 جنيه مستكتر على ربنا وهو اداك 20000 جنيه 500 جنيه 500 جنيه تديهم للفقراء للغلابه للمساكين يعني انت بعد كل النعم اللي ربنا اداها لك دي والاخر انت مستخسر تطلع ربع العشر لله طب ياتي منين شكر النعم بقى يبقى نصاب الزكاة نصاب الذهب 97 جرام عيار 21 113 عيار 18 عيار عيار 18 ازاي اطلعها اقول انها ان انت عندك دلوقتي 500 جرام بلاش 500 جرام الاخوات الغلابه عندها 100 جرام ذهب 100 جرام ذهب في 100 جنيه ب 10000 جنيه يبقى طلع عليهم 250 جنيه كل سنة ونحدد الحول نصاب الفضة وده اللي في الفلوس في السيولة 1800 جنيه قول 2000 لا 1800 قول 1500 ماشي لكن الضبط احنا قلنا ربنا حكم عدل حاكم الدين يحكمك 1800 جنيه موجودين عندك فاتت عليهم سنه يبقى هتطلع عليهم 2.5% ربع العشر لله لمين هنعرف دلوقتي نمرة اتنين في قضايا الزكاة حولان الحول انا عايزك تعمل لنفسك سنة الزكاة سنة الزكاة كنا زمان مع كل المعارف يعني والمسلمين نطلع الزكاة في شعبان لان فرضية الزكاة اتنين شعبان فشعبان شهر الزكاة وتنفع في رمضان على اساس الناس تخلى عليها رمضان فتساعدهم في رمضان لكن مش شرط في شعبان ولا شرط في المحرم ولا شرط في اي وقت من الاوقات انما حدد لنفسك شهر اسف سامحوني صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أه حدد لنفسك شهر هنقول المحرم يبقى اول المحرم من كل سنة هحسب فلوسي معايا كام احنا بنتكلم دلوقتي في اهل البيوت في الموظف يا عم هو الموظف حيلته حاجة ربنا يوسع المسلمين بالحلال حيلته ولا ما حيلتوش احنا بنتكلم على اللي حيلته بقى في المحرم يجي يشوف انا معايا كام معايا 2000 جنيه في محرم السنة الجاية يشوف معاه كام معاه 1000 معلش الزكاة معاه 1800 يطلع عليهم الزكاة معاه 5000 يطلع الزكاة على 5000 طب ما ال 5000 دول جولوا في ذو القعده بعد رمضان في شوال ما احنا حددنا الشهر مش هنقعد نطلع مع ربنا بقى بالشهر كل شهر يزيد ودول فات عليهم سنة دول ما فاتش عليهم سنة لا هو ده انضباط المسألة ان انا حددت في المحرم اشوف عندي كام عندي 2000 عندي 10 عندي 100 عندي مليون عندي 20 عندي 50 عندي مليار اطلع عليهم اللي عندي موجود عندي في اول المحرم اللي ليا بره دي كلها فلوسي احنا بنتكلم برضو على البيوت ما اتكلمناش عن زكاة عروض التجارة دلوقتي الناس التجار لهم كلام تاني احنا بنتكلم دلوقتي على اللي في البيت فلوسه اللي في البيت واحدة شايلة قرشين عشان جواز البنت شايلين قرشين عشان يعملوا بيهم عملية يا عم دول فقراء وغلابة هيعملوا عملية بالقرشين القرشين اللي هنطلعهم لربنا دول هم اللي يحطوا البركة في الفلوس دي ويجيبوا النتيجة الطيبة من العملية ما تبخلش على ربنا طيب عندي عمارة ما عليهاش حاجة عندي خمس عربيات ما عليهمش حاجة عندي أرض هبنيها للعيال ما عليهاش حاجة لكن لو عندي أرض شايلها فلوس متشاله لما تغلى هبيعها في عربية جايبها تجارة في شقة راكنها لما تغلى كل دي عليها زكاة عليها اللي شايلها عشان فلوس متشالة تبقى عليها زكاة مش حاجة ملكي بستمتع بيها لو عندك 100 عمارة بتوعك باجرهم ما عليهمش زكاه ما عليهمش زكاه كاصول ثابته انما الزكاه على الريع اللي داخل منهم الفلوس بقى السيولة اللي داخلة منهم عندي تاكسي عندي عشر تكاسي عندي عشرين عربية ميكروباص ما لهمش زكا الزكا على الريع اللي داخل منهم الفلوس اللي متشالة الفلوس اللي متشالة دي هي دي اللي عليها زكاة هي دي اللي تجب فيها الزكاة ماشي حولان الحول ان انا هحدد المحرم او حدد شعبان او حدد شوال او حدد ذي الحجة حدد شهر اي شهر يعجبك في السنة يوم واحد محرم عندي كام عندي 10000 جنيه طلع زكاتهم السنة الجاية في واحد محرم عندي كام 100000 طلع زكاة 100000 عندي ال 10000 لقيتهم 2000 جنيه اطلع على 2000 جنيه وهكذا ده حولان الحول يبقى قلنا الاول حاجة النصاب وقلنا النصاب 1800 جنيه زكاة المال اللي هو اللي عنده 1800 جنيه يجب عليه انه يطلع الزكاة 2.5% نمرة 2 حولان الحول ان يمر عليهم سنة هجرية كاملة وهم في حوزتك وملكك طب انا مسلفهم يعني انا عندي 10000 جنيه عندي 20000 جنيه بس مستلفهم فلان خمسة وجوز بنتي ثلاثة وابن واخد اربعة الفلوس دي يجب انك تخرج فيها الزكاة ادام مسلفهم دول ملكك برضو طب انا عندي 10000 جنيه وعليا 5000 جنيه عليك لمين بتوع ايه اقساط بدفعها مالناش علاقة بالموضوع ده خالص العشرة دول كنز تخرج زكاتهم اقساط التلاجة والغسالة والشقة والعربية وبتاع مالناش علاقة بيها الفلوس دي الكنز دي فلوس المكنوزة هي اللي بتخرج فيها الزكاة وزي ما قلت اذا اتعاملت مع ربنا اتعامل بكرم وتعامل بسماحة بلاش تتعامل بشح وبخل اتعامل مع ربنا بحسن خلق يبقى نمرة واحد النصاب اتنين حوالين حول تلاتة المصارف اودي بقى الزكاة فين واحد عنده مليون جنيه هيطلع على المليون جنيه خمسة وعشرين الف جنيه اودي الخمسة وعشرين الف جنيه دول فين اديهم لمين كثير من الناس بيحاول يخدع ربنا يمكر على ربنا ياكل حق ربنا يضيع حق الفقراء وفلوس الغلابة يقوم الغلبان ده يضيع الفلوس دي لمصلحته يشتري بيها ذل الناس ليه وكل قرض جر نفعا فهو ربا تدفع فلوس ربنا علشان تشتري بيها ثناء الناس عليك حب الناس ليك رضا الناس عنك عشان كده قلت لكم عايز اتكلم عن الزكاة قبل ما اقول نطلع الزكاة ازاي الاخلاص في اخراج الزكاة ان انا ابقى بطلع الفلوس دي حق ربنا مش فضل مني ده انا بطلعها وانا في منتهى الذل يا رب بس انت اقبل يا رب لو انت ترضى يا رب سامحني على التقصير هو ده اخراج الزكاة انك تعيشها ان انت بتأدي حق ربنا مش بتطلع مجاملة عشان كده اطلعها فين اسمع الاية في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها انما الصدقات للفقراء والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله مش بطلعها بقى على هوايا وعلى مزاجي يا عم كريم ده انا بطلع الزكاة زي ما ربنا عايز زي ما ربنا يريد زي ما ربنا يؤمر زي ما ربنا يرضى اللي يرضيه هو ده انما الصدقات عد معايا كده للفقراء اثنين والمساكين ثلاثة العاملين عليها اربعة والغارمين خمسة و- وفي سبيل الله وابن السبيل نسينا واحد وفي الرقاب الله يكرمك شيخ معاذ ويرضى عنك وعن ابوك انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ثمانية مصارف الزكاة ثمانية ايه يا عم انت مش حافظ القرآن ايه ولا ايه لا والله حافظ يا جماعة مش مراجع بقى يبين انك بقالك مدة كده مش مراجع والله مراجع امال ايه الموضوع بقى آه، هنعمل ايه طيب ما هو القرآن يا غالب يا مغلوب القرآن غالب دايما الانسان يا غالب يا مغلوب والقرآن غالب دايما ف آه، اسمع اسمع الايات تاني هقول لك في سورة التوبة يقول ربي واحق القول قول ربي الآية رقم 60 في سورة التوبة الآية رقم 60 في سورة التوبة اللي معاهم مصحف آه، اللي احنا بنسميه المصحف ده آه، مصحف الحرمين آه، ده هيلاقيها صفحة 160 في الجزء العاشر نصف الحزب أو على رأس نصف الحزب إنما الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم يبقوا تمانية الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل برضه مصممين ننسى واحد للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل خلينا دلوقتي نوضح كل واحدة منهم الفقراء ما الفقر ما الفرق بين الفقير والمسكين قالوا الفقير الذي لا يجد قوت يومه والمسكين الذي يجد قوت يومه ولكن تفقره النوازل يعني ايه يعني اللي عنده بياكل وساكن لكن لو ولد مرض ما يعرفش يوديه للدكتور 2 جنيه كشف و2 جنيه علاج ما يعرفش يجيب ال 4 جنيه ده مسكين الفقير ده اللي مش لاقي مش لاقي ياكل المسكين اللي لاقي ياكل لكن لو حصلت له مثلا مراته حملت آه، آه، فلوس الوضع ما يلاقيهاش اللهم اغني المسلمين من فضلك اللهم وس- وسع ارزاق المسلمين بالحلال اللهم اهد المسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم ده الفقراء والمساكين اذا جت كلمة فقراء تشمل المساكين اذا جت من كلمة مساكين تشمل الفقراء اذا اجتمعوا الاثنين فقراء ومساكين يبقى ده غير ده في كلمات في ال في ال في, ال في الشرع كده زي الاسلام والايمان اذا اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا بمعنى لو قلنا الاسلام والايمان يبقى الاسلام بمعنى الاركان العملية والايمان بمعنى الاركان العقدية الاعمال القلبية الاعمال الظاهرة في الاسلام والاعمال القلبية في الايمان ده لو اجتمع افترقوا قلنا اسلام يبقى الاسلام والايمان هما في معنى كلمة الاسلام الايمان بس لوحده ذكر يبقى الايمان لوحده بيشمل الاثنين اعمال الايمان واعمال الاسلام في اعمال الايمان واعمال الاسلام كذلك الفقير والمسكين اذا جمله اثنين الفقراء والمساكين يبقى الفقراء بمعنى والمساكين بمعنى لو جاء لو جت بس كلمه الفقراء واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل يبقى المسكين هنا يعني الفقير او المسكين الاثنين مع بعض يبقى اذا جت الكلمه لوحدها المسكين تشمل الاثنين اذا جم الاثنين مع بعض يبقى كل واحده بمعنى وصلت وصلت عدت دي يبقى الفقراء والمساكين الصدقات اصل الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها كان زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكم دولة فبيبعت يقول له روح يا خالد روح يا كريم روح يا هادي انت الواد الجديد ده اسمه ايه ربنا يهديك يا مدني ويجيبك بالسلامة اه يبعت مدني روح هات الزكاة من الحتة الفلانية ده اسمه العاملين عليها ياخد من الزكاة اجرته يجوز اخراج الاجرة من الزكاة والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم اللي دخل في الاسلام حديثا ولسه مهزوز نديله الزكاة عشان يثبت وفي الرقاب العبد او الامة اللي بيتباع العبد اللي بيتباع في سوق النخاسة نديله فلوس الزكاة عشان يحرر نفسه ويبقى حر والغارمين الغارم مش المديون كتير من الناس في زماننا بيفكر الغارمين نديهم الزكاة يعني الناس اللي مديونين اللي مش قادرين يسدوا لا المديون قد يكون فقير وقد يكون ما تزعلوش مني نصاب وقد يكون حرامي وقد يكون بيأكل اموال الناس بالباطل وقد يكون خد الفلوس ديك لعب بيها هرج الى اخره لا مش كل المديونين فقراء امال الغارمين مين الغارمين اللي هو انسان آه ضمن انسانا يعني قالوا لي مثلا الواد محمود ده عايز يستلف من واحد عشرين الف جنيه عشان يتجوز قلت لهم الدور قال تضمنه قلت له اضمنه يعني لو ما دفعش يبقى عندك عندي الواد محمود خد الفلوس وطفش ولا اتجوز ولا رجعهم للراجل يلزموني انا ارجعهم تاني لان انا الضامن الضامن ومؤتمن لازم ارجعهم فلما اجي ادفعهم طب انا معيش 20000 جنيه اجيب منين إيه؟ هنا يبقى اسمي ايه غارم غارمت الفلوس دي ما خدتهاش ولا شفتها ولا استمتعت بيها وانما غرمتها ده اسمه الغارم هو ده بقى الغارم اللي يدفع اللي يدفع له الزكاة عشان يؤدي ما عليه والغارمين وفي سبيل الله المجاهدين وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به الطرق فات ماله قد يكون غني له فلوس بس فلوس في بلده وهنا مش لاقي اديله اللي يوصله من زكاة المال يبقى دول الثمانية الفقراء المساكين البس النضارة عشان ما تغلطش تاني الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل طيب دول اللي هياخدوا الزكاة قلناش فيهم حد ياخد فلوس زكاة يتجوز ما قلناش قلناش فيهم حد ياخد فلوس الزكاة يبني بيها مسجد قلناش قلناش فيهم فلوس الزكاة يتبني منها مستشفى قلناش قلناش فيهم نجيب بفلوس الزكاة ادوية للمرضى قلناش قلناش فيهم حد يجيب فلوس الزكاة قماش يوزعه على الناس ولا الكرتونة الرمضانية قلناش شفت بقى يا باشا انك عليك فلوس زكاة كتير طلعتها ومش نافعة محتاجة تتعاد تاني لان من شروط صحة الزكاة ان تقع في يد المستحق الصدقة تصدق على من يستحق ومن لا يستحق اما الزكاة شرط ان تقع في يد المستحق طب ما كنتش اعرف معذور اديت واحد وانا مفكر انه فقير طلع مش فقير ما يجراش حاجة لكن ما طلعهاش بره الاصناف الثمانية يعني انا لو ظنيت في واحد انه فقير واديته وطلع غني عنده ملايين ما يجراش حاجة في متسولين النهاردة معاهم مئات الالاف وبتديهم انت ما يجراش حاجة لكن انا دايما اقول يا جماعة انا بحبكم في الله والله عشان كده حريص عليك تيجي يوم القيامة يوم القيامة آه لو سمعت أحاديث التهديد لو سمعت أحاديث التهديد من حبس الزكاة تيجي يوم القيامة وربنا يقول لك ما طلعش الزكاة مالك ليه تقول له يا رب أنا يا رب أنا وعزتك وجلالك طلعتها ما حصلش طلعتها غلط ما سمعتش الكلام ما نفذتش اوامري على مرادي كنت شغال على هواك وعلى مزاجك فلذلك لازم نتعلم ازاي نخرج الزكاة انا هنتقل بسرعة عشان عايز اخلص الحلقة دي من موضوع الزكاة ازاي نخرج كيف نخرج زكاة اموالنا فعايز احط النقطه الاخيره اللي هي زكاه عروض التجاره زكاه عروض التجاره الناس التجار اللي بيتاجر في اي حاجه في الدنيا التجار دول يطلعوا الزكاه ازاي على راس المال راس المال المضارب به اللي بيشتغل بيه يعني احيانا بيبقى واحد راس ماله نص مليون وحجم تعاملاته 20 مليون 20 مليون مدخل بضاعة بالآجل 20 مليون ومفرقها في السوق وبيلم فلوس لكن ملكه الحقيقي نص مليون او مليون او مئة الف او ملوش ملك بياخد من هنا ويبيع هنا والمكسب يجي ياكله احنا عايزين نشوف رأس مالك كام قول ما اعرفش تبقى غلطان يا ناس يا مسلمين يا موحدين يا ناس اللي عايزين تعبدوا ربنا يا مسلمين يا اللي عايزين تدخلوا الجنة يا مسلمين يا اللي عايزين ربنا يحبكم ويرضى عنكم يا مسلمين هناك قضايا يجب يجب ان تعلمها المرأة يجب ان تتعلم حيضاتها بتبدأ يوم كام في الشهر وتنتهي يوم كام في الشهر بتقعد كام يوم لون دمها ايه ريحته ايه لازم فرض عشان تنضبط صلاتها ونفرق بين الح... الحيض والاستحاضة معلش دي جت كده على الطاير لازم تعرف راس مالك كام انت عندك فلوس كام بتتاجر بيها راس المال ده هو اللي عليه الزكاه ولو كان كله بره ديون ولو عليك قده 20 مره ديون لكن راس مالك كام راس المال هو اللي بنطلع عليه الزكاه مش حجم المال اللي بشتغل بيه في السوق لا راس المال راس المال فلوسك كام القدر اللي, اللي عندك ده فلوسك دي هطلع عليهم 2.5% مش للناس اللي شغال عندك للفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا احق الناس بفلوسك قرايبك قرايبك الفقراء الفقراء المحتاجين هم دول احق الناس بمالك شروط صحة الزكاة نمرة واحد تمكين الفقير من عين المزكى عنه يا كريم يا رب يا اخوة انا بحبكم في الله آه، تمكين الفقير من عين المزكى عنه يعني انا عايز انا بطلع زكاة مال لازم ادي الفقير في ايده فلوس لازم في ايده يمسك يقبض فلوس في ايده لازم يقبض في ايده فلوس مال ما ينفعش اجيب له بيها دواء ولا ينفع ادخله بيها مستشفى ولا ينفع اجيب له بيها اكل طب يا عم الشيخ هياخد الفلوس دي يشتري بيها سجاير يسكر بيها ويشتري مخدرات ما هو انت اللي غلطان شو بتدي فلوسك لمين طب انا ما اعرفش اتعلم انا قلت اكتر من مرة في برنامج فضفضة اوعوا حد منكم يقول يا شيخ خد فلوس الزكاة وزعها تبقى غلطان انا شخصيا بفضل الله عز وجل لا يمكن ان افعل هذا لا يمكن نصيحتي ايه ان فلوس الزكاة بتاعتك روح للفقراء واديهم للفقراء يوم القيامة دولة يجي يوم القيامة يقول الله للفقراء انزلوا الى ارض المحشر فانظروا من اطعمكم لقمة في ومن كساكم ثوبا في في الاخلاص في فخذوا بيده وادخله الجنة اتعرف على الفقراء حبهم هناك تأثير في القلب وانت بتديهم وتشوف الفرحة في عينيهم وتشوف الابتسامة على وجوههم وتشوف قلبهم وهو بيتنطط ويقولوا انت كريم يا رب انك بعت لنا الانسان ده لذة العطاء اعظم من لذة الاخذ قول لي طيب انا عندي مبالغ كبيرة بطلع زكاة 25000 50000 100000 جنيه في السنة اوديها فين دي زي ما انت منظم عملك نظم امر زكاتك حق ربك اعمل مكتب اسمه مكتب الزكاة المكتب ده حاطط فيه اتنين موظفين ثلاثة موظفين بدفاترهم يعملوا بحوث ينزلوا انا مش عايز اقول اسماء لكن المناطق معروفة اللي, اللي هي مليانة فقراء مليانة كل انسان عارف في المناطق الفقيرة دي ويا ناس انا والله على ثقة بل والله اقسم وارجو الا اثم اننا على يقين ان المسلمين لو اخرجوا زكاة اموالهم لما بقي على ظهر الارض مسلم فقير يقولوا لي انت عمرك شفت نصراني ولا يهودي بيشحت المسلمين بس هم اللي بيشحتوا دي غلطة المسلمين وان كانت المقولة دي غلط لا في نصارى وفي يهود بيشحتوا على ظهر في كل منطقة في ظهر الارض موجودين كله بيشحت لكن انا ما ملناش علاقة هم خليهم يشحتوا لكن احنا كمسلمين اعز من ان احنا نشحت اعز من ان احنا نقول فقراء وعندنا اغنى اغنياء العالم ولذلك اغنى اغنياء العالم دول حتى لما بيطلعوا زكاتهم للأسف بعضهم بيطلعها غلط بيطلعها على مزاجه بيطلعها بهواه بيطلعها على مراده بيطلعها بتتاكل من غير ما توصل للفقراء بتتاكل لذلك احرص على ان فلوسك زكاتك توصل للفقير في ايده فلوس توصل للفقير في ايده مال زي ما قلت لك كده عين اه مكتب للزكاة واه او واحد موظف عندك اسمه موظف الزكاة اه ويبقى عامل بحوث على الفقراء الاسر الفقيرة ويروح يديهم في ايدهم كل شهر بنفسك تتابع هذا الامر والا الموظف ده كمان هياكل الزكاة بنفسك لان ده انت المسؤول عنه قدام ربنا هو ده اخراج الزكاة صح يبقى احنا نجيب من الاول تاني عشان نمشي بقى النصاب وعرفنا نصاب الذهب ونصاب الفضة اتنين حوالين الحول وقلت لك حدد شهر وكل سنة تطلع فيه زكاة مالك ثلاثة المصارف عرفنا الثمان مصارف الفقراء والمساكين العاملين عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل الحمد لله جت صح ها إيه، تطلع الزكاة لهؤلاء الثمانية تكون في الأقربون أولى إيه، اجعل الصدقات نطورة وبحترة لكن الزكاة محدودة في أهلها ومنضبطة في أهلها قم على هذا الأمر بنفسك تمكين الفقير من عين المزكى عنه زي ما قلنا ما ينفعش ان انت تطلعها المسجد ما ينفعش انك تطلعها للموظفين اللي عندك ادي موظفين اللي عندك صدقة اخلاصك صعب جدا انك تبقى تعطي الموظفين باخلاص لان الموظفين دول اه فقراء اه بس انت بتديهم عشان ت- تسب- تثبتهم عشان ما يسرقوكش بتديها لهم على صوره حوافز وبعدين ازاي يبقى عندك موظف شغال ب 2000 جنيه في الشهر ولا اكتر وتديله عنده عربيه عنده عنده عنده احرص على ان تنزل الف... الصدقه في يد الفقير المستحق ما يشتريش بيها سجاير ما يدخنش ما يزنيش بيها البنت ما تترجش بيها فلوسك فلوسك نريدها في ميزان حسناتك يوم القيامة اخوتي في الله انا احبكم في الله يا ترى قدرنا نلم موضوع الزكاة ولا ما قدرناش آه، ارجو ان يكون آه، الامور واضحة وهنتظر ان شاء الله هنعلن لكم عن اسم الايميل انتظر اسئلتكم في موضوع الزكاة في اللقاء القادم آه، آه، للاسف الشديد آه، قالوا لي دلوقتي ان شيخنا الشيخ ابو اسحاق مريض واعتذر عن الحضور الليلتي اسال الله ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين اللهم ارفع عنه البلاء والشيخ محمد حسان الشيخ محمود المصري كان معايا دلوقتي حالا كويس الحمد لله رب العالمين الشيخ محمد حسان مسافر خارج مصر فربنا يجيبه بالسلامه انا بتكلم بقول لكم عشان تطمنوا عليه الشيخ ابو اسحاق آه، كان معايا الصبح بس لعله أر أر ارهق لا الشيخ ان شاء الله جاي وهو وعد باذن الله تعالى ان هو مستمر في قناه الناس وهيشرح آه، كتاب الرقاق من صحيح البخاري ابتداء من الاسبوع الجاي باذن الله تعالى فتلقوه معاه الاسبوع الجاي لقائكم معاه آه، الشيخ آه، محمود المصري كان معانا دلوقتي حالا واظنه لسه موجود في الاستوديو فالمشايخ كلهم طيبين وحلوين و... وكويسين وبيحبوا بعض وبيقابلوا بعض وانا بحبكم في الله والسلام عليكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته